بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله مفيش أي مخلوق يقدر يعيش مع غيره إلا بصفتين يا إما يكون بيحب يا إما يكون بيرحمه الحب والود والتراحم والتآلف ذكروا بين المخلوقات جميعا وذكروا بالأخص بين المؤمنين تعالوا الأول نشوف يعني إيه مسألة الحب والرحمة يعني مثلا أي مجتمعات في الدنيا بتقوم لازم تقوم على حاجة من الاتنين دول يا إما حب بيدعو للتفاني والبذل والعطاء والإيثار يا إما رحمة بتدعو للشفقة والدفاع والحفاظة المجتمع الأسري بيقوم أساسا على زوج والزوجة قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة الحب ورحمة اللي هي التعاطف والتراحم والتآلف وجعل بينكم مودة ورحمة فالرجل إذا أحب زوجته أكرمها طب ما كانش يحبها يرحمها هكذا قال الله سبحانه وتعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فبرضو النبي عليه السلام ذكر الحب والود وذكر أيضا التراحم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر فالمخلوقات كلها قايمه على هذين الأساسين لازم نعرفها كده يعني ممكن واحد يكون مصادق بني آدم واحد له صديق وله خليل ايه اللي يخليه يخدمه اول حاجة الحب فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسكين الحب بيخلي البني ادم يتناسى ما له وما عليه بمعنى يقول ما يفتكرش انا ليا ايه عند اخي او انا ليا ايه عند زوجتي او هي ليها ايه عند زوجها لذلك تجد اللي انت بتحبه تعطيه ولا تسأل لما تعطيه وان لم يعطيك لا تسأل لما لا يعطيك هو كده المسألة مسألة حب و... و... وإيثار المحب ده بيعطي بلا حساب طب إذا فقد الحب يبقى ما فيش فاضل إلا التراحم التراحم بيخلي أي مخلوق ينظر إلى من هو أضعف منه فيخدمه اللي محتاج له يعطيه آه وإن لم يكن يحبه مثلا إيه, إيه الرابط بين الطبيب والمريض التراحم لما تشوف طبيب ايه علاقته بالمريض انه بيرحمه عايز يخفف الامه ايه علاقة الغني بالفقير هو ملحقش يحبه ولكن ممكن يرحمه فلما تشوف صفة الرحمة تلاقيها اشهر من ان تبين واوضح من ان تشرح واضحة جدا مشهورة لما تشوف أم بتعطف على ابنها تقول دي بترحمه لما تشوف غني بيعطف على فقير تقول ده بيرحمه لما تشوف رجل عزيز و... و... وقوي في قومه وبيمد ايده لإنسان ليس له منصب وليس له ظهر تقول ده بيرحمه لما تشوف الحيوانات فيما بينها بيترحموا وبيتعاطفوا عشان كده إذا ما كنتش بتحب أخاك إذا ما كنتش بتحب إخوانك يبقى ليس لهم عندك ما فيش حاجة متبقية تخليك تقدر تعيش معهم بشكل سوي إلا الرحمة عشان كده حلقتنا في هذا اليوم اسمها رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم دي ما ينفعش تعيش مع إخوانك من غير رحمة ممكن الحب ما بقاش موجود لكن لازم الرحمة تبقى موجودة لا يمكن الرحمة تنزع من قلب إنسان إلا هو نفسه يبقى شقي ما نزعت الرحمة من قلب إلا من قلب شقي إنسان شقي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يرزقك من يرحمك أنه يخليك مع صحبة طيبة لذلك قال الله سبحانه وتعالى في صفات الذين يحبهم قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ربنا بيتكلم عن مين عن الناس اللي نفسهم بتراودهم انهم يتركوا هذا الدين اه في ناس عندهم نفاق خفي لما يجانب الحق يبعد عن الحق يبعد عن الهدي يبعد عن الله ينسى ربنا يبدأ يعمل ايه تبدأ كل هذه الآثار تظهر على علاقته بالناس كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قل إيمانه من قل ورعه نقص إيمانه ومن نقص إيمانه ضاق صدره ومن ضاق صدره ساء خلقه ومن ساء خلقه بعد عن الناس ومن بعد عن الناس كرههم فإذا كرههم كرهوه بيبدأ ده يظهر فربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوه ويحبونه اللي بيفكر منكم من يرتد عن دينه ويسيب دين الإسلام يسيب طريقة الحق ربنا سبحانه وتعالى هيستبدله وهيجيب ناس غيره يحل محله ويقوم مقامه ويبقوا في الخير ساعين وإلى الله داعين فيقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أول صفة أذلة على المؤمنين أول صفة أنه يحب إخوانه ويساعدهم ويلم شملهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم التواد بين المسلمين يخليك أنت درجتك ترتفع قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا أو الحديث الثاني ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما لصاحبه حبا طيب والمسلمين لما يتحبوا إيه اللي يفرق بينهم اللي يفرق بينهم اختلاف القلوب والمعاصي حتى لو بتعصي الله بعيد عن أخيك مش هتعرف تحبه ومش هيعرف يحبك مش هتتعاون معاه ومش هترزق التعاون معاك مش هترزق تعاونه هو معاك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما, ما تواد اثنان في الله ويفرق بينهما إلا بمعصية أحدثها أحدهما ما تواد اثنان في الله زوجين تودى في الله صديقين تودى في الله الأب وابنه الولد وأبيه الجار وجاره لما يتودوا في الله الشيطان يجتهد أنه يخلي واحد فيهم يعصي ليه؟ عشان يفرق بينهما لا تختلفوا فتختلف قلوبكم عشان كده احنا بنتكلم مش هطالبك النهاردة بالحب اللي هي المنزلة العالية لكن هطالبك النهاردة بانك يبقى عندك التراحم بينك وبين اخوانك شوف انت واقف في صف مين صف الحق ولا صف الباطل شوف انت بتوالي مين بتوالي اهل الحق ولا بتوالي اهل الباطل شوف انت بتساعد مين بتساعد اهل الحق ولا بتساعد اهل الباطل عشان كده احنا النهاردة بنتكلم عن رحماء ب... رحماء بينهم قال النبي عليه السلام ان الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر احنا كنا بدأنا المرة اللي فاتت فقرات عن المخلوقات ازاي بيترحموا ويتعاونوا فيما بينهم ونكمل النهاردة نشوف كده بقية هؤلاء المخلوقات ازاي بيتعاملوا وازاي بيترحموا احنا كان معانا الفقرة اللي فاتت في الحلقة الماضية وانا بعتذر عن اعادة الحلقة الماضية لاخواني المشاهدين والمشاهدات ولكن هنبدأ اليوم بعرض سريع لأجمل فقرة عجبت الكل الحقيقة في إزاي النحل الضعيف بيغلب الدبابير القوية ونكمل بعدها مباشرة في فقراتنا النهاردة ونشوف إزاي إن الحب والتواد والتعاطف والتراحم جزء مزروع ومغروس في قلب المخلوقات لا يستطيعوا إنهم يستغنوا عنه أبدا وده أحد أسرار التفوق في المخلوقات انهم فيهم تواد وتعاطف وترحم فيا ريت كده استاذ ياسر واخواننا في كنترول يا ريت نبدا كده بالفقره الجميله فقره النحل المتحاب المتواد المتعاطف شوفوا هنا ده جزء من الحلقه الماضيه شوفوا الدبابير حجمها ضخم اضعاف أضعاف حجم النحل وله فم زي المقص كالمقص تماما يقرض المسكينة لكن لما النحل اتحد وبدأ يدافع عن إخوانه شوفوا إزاي هيبدأ النحل دلوقتي يهجم دفاعا عن إخوانه لقطة من لقطات الحلقة الماضية شوف ازاي النحل صح فقط شوية منه ولكن هنتفرج ازاي النحل تفوق شوفوا ازاي النحلة بتركب فوق ظهر ال... شوفوا ازاي يدوب حجم الرأس بالضبط ولكن النحلة هتفوق شوفوا النحلة هيركب فوق ظهر الدبور الان هشوفوا ازاي النحلة دي راكبة في الظهر وهتمسك عينيها وتمسك ايديها شوفوا ازاي زي المصارعين تماما عامله زي حركه المصارعين بيسموها سوبلكس شوفوا ازاي هياخدها بايديها ويتني دراعها وعينيها شوفوا ازاي ما شاء الله ويضرب لا مش هسيبك تاكل اخواني ولا تاذيهم ابدا واصبح الدبابير جيش الدبابير دلوقتي هو الجريح وهو الكثير وهو المهزوم شوفوا ازاي وبدا يقول لا لا لا خلاص خلينا نمشي بعيد عن المكان ده ده يعني ده مشهد من مشاهد الحلقة الماضية تعالوا بقى نكمل ونشوف برضو نبدأ المرة دي بعدة فقرات أولها برضو عن النحل وهنختم آخرها بفقرة طلبت مننا عدة مرات ولكن هنخليها مفاجأة تعالوا نشوف النحل هيعمل ايه المرة دي النحل المرة دي هنبدأ بفقرة تخيلوا هو تغلب المرة اللي فاتت على ضبابير أكبر منه بحوالي مثلا قول 10 أضعاف لكن المرة دي يمكن يتفوق على مخلوقات أكتر أكبر منه بآلاف الأضعاف وهي دبة هيتفوق على دبة الدب شوف حجمه ازاي وهيتفوق النحل عليه بإصراره وبعزيمته وبتواده وبتعاطفه مع إخوانه وباجتماعهم مع بعض هيغلبوا الدبة تعالوا نشوف هذا المنظر العجيب اتفضل شو ادي النحل اللطيف الرقيق يقف على الزهور بلياقة و... ورشاقة ويرتشف منها الرحيق ويخ... ويخدم إخوانه وبيستخلص منه عسل بيروح إلى الشجر وياخد بيوت ويعمل شمع ويفرز عسل شوفوا عايش آمن مخلوق جميل ومنظم ولكن المخلوقات المنظمة الطيبة لا تترك في حالها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون لازم حد يجي يأذيه لازم لازم لقمان كان يقول لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أنت طيب كده آه ولكن قال واصبر على ما أصابك هيحصل لك مشكلة من الناس اللي مش عاجبهم كده فشوفوا ده دب والدب معروف في المخلوقات انه مخلوق مستهلك يعني ياكل على الجاهز شوف الدب حجمه حجمه فعلا آلاف كأحجام النحل ولكن شوفوا هو شم ريحة العسل فعايز عايز ياكل على الجاهز النحل مش هيسيبه مش هيتركه بص هيجي النحل هشوفوا ازاي ادي نحلة شوفوا غرزت ابرتها التي في المؤخرة التي التي فيها السم او فيها القرص شوفوا ازاي وحياء يفر يفر الدب من النحل شوفوا ازاي مذعور بس هو هيعمل ايه هيروح يجيب لهم امه يعني هو جري وتغلبوا عليه ايوه هيروح يجيب لهم امه وهتظهر وهتظهر شوفوا ازاي هنا الام ب... ب... بتكسر جذع الشجرة شوف ازاي كسرت الجذع وبتبحث عن شمع العسل المخبأ في العسل شوف ازاي مخلوق مستهلك خد خد العسل وجري النحل هنا هنشوفه ازاي هيعوض خسارته شوفوا الحرص شوفوا الحب شوفوا التعاطف تخيلوا بقى انا عايزكم تتصوروا كل قطرة عسل تعب فيها النحل صعبان عليه متضايق زعلان مش هيسيبها شوفوا ازاي عايز يلتقطها قبل ما تقع سبحان الله العظيم شوفوا مخلوق مخلوق جيد مخلوق عنده ود وتعاطف وعنده آآ آآ تراحم صعبان عليه قطرة العسل اللي تعبوا فيها ما يجيش حد ياخدك كده او ياخد منك تعبك على الفاضي والنبي عشان قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون دمه أو فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد شوفوا ازاي ماسك قطرة العسل مش هين عليه سيبها يعني سبحان الله ما يجيش عدو ليك وياخد بيتك او ياخد ارضك او ياخد مالك او حتى مال اخوانك مش لازم انت وانت ساكت كده ما ينفعش لازم تكون لازم يكون عندك الحمية لدينك ولإخوانك وال وال وال والحبايبك والخلانك ده لازم ده طبيعي ما ينفعش الإنسان يعيش إلا بهذه العقيدة وهذا التصور ما ينفعش عشان كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزقك حد يكون بيدافع عنك كما قال عمر عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ولا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجوره ولا تصاحب إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله تعالوا نشوف بقى الفقرة التالية أيضا لمخلوق وإن كان ضعيف ولكن عنده عنده هذه العقيدة عنده هذا الإيمان وهو ازاي يعيش متراحم ومتعاطف مع فصيلته الفقرة اللي جاية فقرة سنجاب السنجاب ده بيتعرض هو وعائلته لهجوم من تعبان ايه اللي هيعمله مش هيجري مش هيسيبهم ولكن هو رحيم بيهم هيدافع الاول عنهم وبعدين ياخد الفصيلة بتاعته ويأمنها بعيدا عن هذا المخلوق تعالوا نشوف آه هذه الفقرة اللطيفة آه آدي السنجاب طيب عموما دي فقرة أخرى فقرة آه فقرة السنجاب هتيجي بعد دي مباشرة ولكن دي برضو فقرة فيها عبرة جميلة جدا دي بعدين فقرة السنجاب إن شاء الله دي فقرة الغزال أو قطيع من الغزلان وفي نمر متربص له أنا عايزكم تتصوروا معايا إيه اللي هيحصل الغزلان بتاكل تحت الشجر وفي قرد او مجموعة من القرود فوق الشجر ايه اللي هيحصل القرد عارف ان عدو الغزلان اللدود هو النمر هشوفوا ادي القرود وعارفين ايضا ان النمر بيهدد حياة القرود فالقرد وفي مكان عالي وشايف النمر
حسن يا وملاحظه والغزلان مش شايفاه هل تتصور يا إخواني إن القرد وهو مش من الغزلان ولكن خايف عليهم وبيتراحم معاهم وهيحذرهم وقت ما يشوف الخطر قادم الورد تضوع وتنقى حسن يا شوفوا ازاي ادي ال- مخليهم في امان وبياكلوا ومبسوطين وهم عارفين ان ال- ان القرد فوق مخلي باله يعني ممكن واحد يخدم اخوانه ويخليهم في امان وفي حياة طيبة ورغدة وممكن واحد يشقي اللي حواليه ويتسبب في عنائهم هو كده الناس انواع شوفوا الغزلان متربصة خايفة بس عايزة تتأكد هل هو ده فعلا ولا لا شوفوا بقى ال- القرد فوق هيعمل ايه هيصيح معرفش اذا كنتوا هتقدروا تسمعوا صياحه ولا لا ولكن القرد فعلا هيصيح صياح متتالي و شوفوا ازاي نلاحظ بقى ال- القرد هيعمل ايه
في جنة خلد مقعده بقربك أحمد ملتحقا
شو أدي القرد؟ كله بينظر شوف تراحمه مع فئة ضعيفة الأقرب في شوف إيه إيه يعني تفاعله مع مع مخلوقاتها شوفوا عمال ينادلهم خلوا بالكم خلوا بالكم ابعدوا خلوا بالكم وهنا بدأ يشتد الصياح كله جري واثقين في القرد ثقة عمياء انه مش ممكن يدلهم على شر مخلوقات جادة ومخلوقات مترحمة ومتعاطفة حتى انه هو مش من طائفة الغزلان ولكنه آه شوفوا ازاي مدى أصدق من صدقا قد أدب وجريوا كلهم نجوا رسله بفضل الله تعالى أولا ثم ومن بمخلوق واحد تعاطف وتواد وتراحم معه
فالورد تضوع وخاب سعي النمر ولا عزاء لل... آه، للظالمين طول ما في آه، إخ- إخوة وفي ناس بتتعاطف وتتراحم ورحمة عادي المشهد آه، اللي احنا اتكلمنا عنه سنجاب وسراج وده على فكرة قشر تعبان ده جلد تعبان جف وانتوا عارفين الثعابين بتغير جلدها
ليلته فضل شو ازاي الرحمن به بينما هو بيأكل جلد تعبان جاف مرة واحدة هيلاقي قدامه التعبان بشحمه ولحمه التعبان نفسه آه، الحي هيجيله
طهره فلا يحوي نسقا
اهو شوف ازاي ودول اهله واسرته وخلانه واولاده ادي تعبان جه فعلا بداوا يت- يتعاطفوا فيما بينهم رحماء بينهم شوفوا ازاي هيبداوا يقسموا نفسهم واحد يشغل التعبان ويحاول يخوفه ويمشيه والتانيين بداوا شوف ه- دلوقتي هي يحدف عليه تراب شوفوا ازاي امشي امشي ابعد عن هنا احنا مش عايزينك ابعد ابعد شوفوا ازاي يرمي عليه التراب والتعبان شوفوا ازاي سبحان الله طب ما يجري هو سريع وممكن يجري لكن لا واخوانه وراه واولاده واسرته لا رحماء بينهم شوفوا ازاي هم كلهم واقفين متربصين جمعوا الاطفال شوفوا ازاي بيحاول يرمي عليه اي حاجه ومع ان ده سنجاب ضعيف يعني لو التعبان آه، آه، يعني آه، مسكه فعلا هيلتهمه لقوا بينفش له ديله مع ان ديله ده لا يسمن ولا يغني من جوع ده يعني آه، شو زي ويرمي عليه تراب و...
صيت على الحسن العبقى آه، شوفوا ازاي لحد ما ما التعبان هيقتنع ان هنا في ناس متراحمة أو في مخلوقات متراحمة شوف إزاي هياخد أولاده بقى في أسنانه ويجري شوفوا إزاي شوف التراحم رحماء بينهم الواحد لما بيشوف المخلوقات دي بيفهم المعنى ده آه، بشكل كبير جدا هنا في م- منظر آخر آه، ننتقل إليه ده بقى منظر النمل النمل بيواجه عدو برضه خطير شوفوا فمه زي الكلاليب نوع من أنواع الخنافس شوفوا إزاي النمل على فكرة مخلوق آه، يعني آه، مرغوب في أكله شوفوا إزاي لأنه بينتج آه، برضه نوع معين من أنواع العسل شوفوا إزاي بياكل سبحان الله بياكل النملة بطريقة غريبة ياخدها بيفرمها فرم شوفوا ازاي ياخدها شوفوا هيضغط عليها شوفوا العسل اللي بيخرج منها او السائل ال- اللزج اللي بيخرج منها ده بياكلها بشكل آه، عجيب النمل مش هيسقط مش هيخاف ويدخل جحره النمل مش هي... مش هيبقى جبان هيجري على الكونفيسه مش همه انه ياكلها شوفوا ازاي هي بتخبط الواحد فيهم بال- بالرجل زي لعيب الكوره ما بيشوطوا الكوره بالضبط يعني بتطيره شوفوا ازاي ولكنهم ما خافوش جريوا وراها هي دلوقتي اللي مطارده شوفوا ازاي احد امنياتها انها تنجو من هذا الجيش المتراحم فيما بينه شوفوا دفعوها انها تجري لمكان بعيد وهيقابلها اعداء وباذن الله تعالى هفكركم ببقيه هذه اللقطه هنا النمل مخلوق اكبر من الخنفسه وهو الغراب شوفوا النمل ازاي مش ساكت بيخرج سائل سائل م- م- م- يعني محرق سائل مؤلم تخيلوا اجتمعوا تراحموا فيما بينهم ودافعوا عن نفسهم طردوا الغراب مع ان الغراب فمه لوحده مع ان الغراب فمه لوحده ممكن يلتقط بيه آه، آه، كثير من هذا النمل ولكن ما خل- ما- لم يمكنوه لم يمكنوه لو كل واحد فيهم همه نفسه كان كلهم ضاعوا ولكن كلهم همهم انهم يتراحموا فيما بينهم انهم انهم يتعاونوا فيما بينهم انهم يدافعوا عن بعض فما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط من عاش لنفسه فقط لا لم يستحق ان يولد هذا- هكذا قال الشاعر ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط علشان كده صحبة الصالحين كلها خير كلها نجاة شفتوا الثلاثة الذين دخلوا الكهف وقالوا قالوا قال كل واحد منهم لا ينجيكم إلا عمل صالح عملتموه كل واحد فيهم دعا بدعوة كلهم نجوا ليه لأن كلهم كانوا صالحين موقف تاني ش- فاكرين قصة آه، آه، آه، نبي الله موسى مع الخضر نبي الله موسى مع الخضر عليهما السلام دخلوا بلد بيستطعموهم ما رضيوش رفضوا انهم ياكلوهم وده عيب كبير في الاخلاق ولكن الخضر راى راى جدارا مائلا فاقامه بناه مره تانية فتعجب نبي الله موسى ليه ليه انت عملت كده ليه ليه اقمت للناس دي الجدار ده لو كنت تريد انك تاخد اجر على اقامتك الجدار ده كنت اخذت منهم ده من حقنا ده رفضوا ان هم يضيفونا ولكن نبي الله موسى لم لم يكن يعلم ان في سبب اخر وهو قال له الخضر واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالح يعني رجل صالح ربنا نفع بيه أولاده ونفع بيه قريته حتى بعد ما ماتوا ده في بعض الآثار في التفسير إنه كان أبوهم السابع جدهم يعني ده معناه إيه؟ معناه أن الصالحين ربنا بيدافع عنهم وعن ذريتهم سبحان الله العظيم وتذكروا حتى كلب أصحاب الكهف كلب أصحاب الكهف لما مشي معاهم حصل له نفس اللي حصل لهم ناموا نام معاهم كل شيء حصل نجا نجا معاهم وهكذا صحبة الصالحين لذلك قالوا من رحمة الله عز وجل بالعبد أن يرزقه صحبة العلماء وأهل السنة وأصحاب الهدي القويم وأن يجنبه مصاحبة أهل البدع والفسوق والعصيان من رحمة ربنا بيك انه يرزقك صحبة طيبة في الحج قال الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قالوا من علامات الحج المبرور أن يرزقك الله سبحانه وتعالى صحبة طيبة آه ما يختلفوش معاك ما يتخانقوش معاك ما ما يخلوكش م- متضايق وزعلان ما تجيش نايم وحط رجله في وشك ما تجيش تحط حاجتك روح شايلها وحاطط حاجته ما تبقاش عايز تمشي يمين وهو يقول لك لا امشي شمال شوفوا جاء قال رجل من الحكماء موافقتك لإخوانك خير لك ولهم من شفقتك عليهم يعني انك توافقهم وتمشي آه، زي ما هم عايزين في الحق تمشي يعني توافق, توافق إخوانك وتعاونهم أحسن ليهم من إنك تفضل تشفق عليهم وتبقى زعلان عشانهم وتعيط بس لا توافقهم وتساعدهم أفضل لهم ولك من إنك تشفق عليهم ها ف... فمن علامات الحج المبرور أن يرزقك الله صحبة صالحة في حجك لا تحوجك إلى الرفث ولا الفسوق ولا العصيان وقال الفضيل بن عياض الرجل رجلان البني ادمين نوعين البني ادمين نوعين مؤمن فلا تؤذيه ان كان مؤمن لا تؤذيه وجاهل لا تجاهله ومؤمن لا تجاهله المؤمن لا تستطيع انك تؤذيه ليه قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب طيب وال والجاهل لا تجاهله ما تنزلش لمستواه هو جاهل خلاص ترفع أنت عن الجهل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم آه، من أداب العشرة حسن الخلق طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم وبركاته الله خيرا شيخ امين أهلا يا أم ربنا محمد يبارك فيك يا رب وفيكم أه بقول لحضرتك الحلقه النهارده بسم الله ما شاء الله يعني جميله جدا الله يكرمك وعايزه اقول لحضرتك آه، نعمه من نعم الله عليا او رحمه من رحمات الله علينا انا تذكرت موقف آه، والدي آه، رحمه الله عليه كان تعبان وتعبه كان بيجيله غي- غيبوبه كده بيروح عن الوعي خالص فكانت اختي الك- ال- الكبرى موجوده معانا وقاعدين يعني زعلانين مشفقين وفي قلبنا رحمه لأ- لأ- لابينا هذا ف فيعني كل واحد كان مخلص لله في دعوته انه يعني كان الاب رحمه الله كثير الضحك والمداعبة لنا وكان طيب الحال فقلنا يا رب نفسنا نسمع ضحكته فسبحان الله زي ما يكون مش فعلا ربنا سبحانه وت- سبحانه وتعالى قدرته و- يعني ورحمته وسعت كل شيء فضحك فعلا زي ما يكون ربنا استجاب لنا الدعوة في هذا الوقت وضحك بصوت عالي والله يا شيخ امين كانه سمعنا واحنا بنتكلم وهو غايب عن الوعي تماما لا ياكل ولا يشرب فاحنا سبحان الله جانا حاله ذهول فحمدنا الله فسمعنا كمان قلت يا رب طب كمان يعني تستجيب لنا الدعوه ان هو يفوق ويكلمنا نستسمعه فسبحان الله فاق تاني يوم وكلمنا والله يا شيخ امين وربنا شهيد على الكلام ده كلمنا و... واستسمحناه وقلنا له سامحنا و... والحمد لله يمكن بفضل الله اولا ثم بفضل دعاء الوالدين ربنا رزقني بزوج على خير والحمد لله بولد وحياتي الحمد لله مستقره ويعني وربنا اكرمنا الحمد لله رب العالمين بنعمه التوبه ونعمه ال... ال- الالتزام فسبحان الله قعد اسبوع كامل نستسمحه وبعد كده توفى الله فعلمت ان ربنا رحمة واسعه وكنا في هذا الوقت يعني ما كناش على الالتزام اللي احنا موجودين فيه دلوقتي فحمدت الله كثيرا وعايزه اقول لل- للعصاه يعني أ- امثالي انا يعني خلى عندكم ثقه بالله وكونوا على يقين ان رحمه ربنا وسعت كل شيء وجزاك الله خيرا يا شيخ أمين.
وجزاك.
وجزا كل العاملين في قناه الرحمه السلام وزاك عليكم يا أم ورحمة الله محمد وبركاته.
الله يكرمك جزاك الله خير يا محمد فكرتيني بموقف احنا كنا في عمرة مع بعض مع بعض اخواننا من الاطباء وواحد فيهم هو يعني أحسبه والله حسيبه أنه صادق ومخلص حبتين بالذات في حب المسلمين ده المهم هو طبيب له تخصص معين وبيزور آه، آه، يعني واحد من من إخوانه المتخصصين في في في علاج العظام وواحدة ست كانت مصابة إصابة خطيرة حبتين ورجل بقت قصيرة عن رجل وكان موقفها صعب جدا و... المهم هو بيقول لي قعدت اتذكر ايه اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشفي بيه الست دي من الادعيه بيقول وانا كده تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن دعاء المؤمن لاخيه بظهر الغيب مجاب بيقول لي والله فضل- صمت في اليوم ده و- وصمت لها مخصوص عشان ادعي لها يبقى ص- دعاء الصائم ودعاء بظهر غيب لم اخبر به احد قعدت ادعي لها ادعي لها ادعي لها بيقول والله تاني يوم راحوا علشان يعملوا لها عمليه بيقولوا قاسوا الرجلين لقوها الاثنين متساويتين والله بيقول لي الرجل القصيره طالت وبقت زي الرجل السليمه بالضبط وما بقاش فيها مشكله والناس قعدت تستغرب وتسأل قلت يا رب اذا كان ده بدعائي يعني تقبلني واحسب يعني احسبه والله حسيبه ان الله سبحانه وتعالى اجابه. معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم يا ام محمد.
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ امين الحمد لله.
ازي حضرتك الحمد لله.
انا بحييك على البرنامج الجميل ده والله يا شيخ امين ربنا يكرمك يا ام محمد.
آه وبعدين البرنامج بتاع حضرتك ده بيفكرني ببرنامج الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه العلم والايمان ربنا يكرمك يا رب.
آه يعني وعجائب ال- ال- المخلوقات اللي ربنا بيخلقها لنا يعني سبحانه وتعالى بس انا دلوقتي يعني معرفش ليه بيدور في ذهني آه حاجات آه يعني واسئله كده غريبه كل ما اشوف حيوان مؤذي آه يعني مثلا آه، طائر آه، حاجات الحاجات الحشرات المؤذيه دي آه، الثعابين وال- والعقارب والحاجات اللي هي يعني ما- ما اعرفش انا بقول ان هي ما بتفيدناش بحاجه يعني ليه ربنا خلقها يعني تاذينا يعني ما اعرفش يعني استغفر الله العظيم بقى انا مخطئه في السؤال اللي هو بيدور في ذهني ده ولا لا ربنا- شكرا مع السلامه ربنا يكرمك يا عم يعني هو إجابة سريعة على محمد المخلوقات المؤذية أمرنا شرعا بقتلها كالعقرب والحدقة والغراب والفأر و... والكلب العقور والحاجات دي دي أمرنا شرعا بقتلها لأنها ضارة جدا بقية المخلوقات يا إخواني عاملة توازن بيئي عاملة توازن بيئي يعني مثلا ال- القطط بتاكل ال- الحشرات والصراصير وكذا وكذا ال ال ال النحل بياكل بياخد الرحيق بيعمل بيه عسل بقيه المخلوقات بتعمل توازن بيئي الاسود بتاكل ال- ال- الضعيف من المخلوقات او الكبير الهرم اللي لو عاش ممكن يبقى عبء على آه، وهكذا يعني ده توازن بيئي ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في ان ال- الكون يبقى منضبط بالشكل ده يعني مثلا لو لو بومه او حاجه ما كانتش موجوده كانت فران كترت والصراصير كترت وكانت بقت مشكله وباذن الله تعالى احتمال يبقى في حلقه عن هذا التوازن باذن الله تعالى معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم استاذ احمد معانا استاذ احمد من السعوديه اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا يا احمد ازيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين وعليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله
آه والله كنت مستني البرنامج ده من ساعات يا شيخ الله يكرمه هو بيجي الساعه 6 وربع بس يا شيخ آه، أصلا الهوا الهوا
قدر الله ما شاء فعل آه، فاخواني آه، ما- ما- المفروض انك مش هقول لك المفروض انك ما تاذيش المسلم اساسا المفروض اقول لك حبه وتود معاه وتعاطف ودافع عنه معايا فما بالي انك تاذيه ده أنا المفروض ان انا اقول ما- اقول لك ما تاذيهوش اساسا يبقى م- محدش يفكر انه بيحب اخوانه وهو بيأذيهم او انه بيتعاطف ويترحم معاهم اخواني لن ندخل الجنة الا ان نتحاب لازم نبقى فاهمين كده ما فيش زوج وزوجته يدخلوا الجنة الا لما يحبوا بعض النبي عشان قال لا يفرك المؤمن المؤمنة ما ينفعش مؤمن يكره مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر والنبي عشان قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ما حدش يأذي حد ما ينفعش تأذي حد ما تنفعش ما ينفعش تغتاب حد قال النبي عليه الصلاه والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم ومن يتبع عورتهم يتبع الله عورته ومن يتبع عورته يفضحه في بيته إخواني يعني قال الحسن البصري المؤمن يتتبع لإخوانه الأعذار المؤمن لما يشوف إخوانه بيغلطوا بيحاول يختلق لهم عذر ويجد لهم عذر أما المنافق بيحاول يعمل لهم بيحاول يجد لهم عيب عشان عشان يعيبهم بيه ها كما قال ابن مسعود ألا أخبركم ما العض العض ده يعني شيء شيء خبيث ها قال القالة بين الناس المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت يحبوا يفرقوا بين المحبين لبعض ويحبوا انهم يمشوا وراء الابرياء لحد ما وقعوهم في غلط ألا أخبركم ما العض القالة بين الناس المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت الإمام أحمد رحمه الله ناس أذوه وضربوه وسجنوه وكان معرض للقتل قالوا, قالوا له ألا تدعو الله عليهم ادعو الله عليهم أنت مظلوم قال كفى بالمرء المسلم إثما أن يتسبب في إهلاك إخوانه يوم القيامة بيقول لهم أنا, أنا مش هتسبب أبدا في أن مسلم يدخل بي النار أنا هعفو عنهم وأصلح عشان كده فمن عفى وأصلح فإيه فأجره على الله الحقيقة احنا في اه اه في فقرة هنتكلم عنها في آخر البرنامج وهي من أحلى فقرات البرنامج اللي أذيعت على قناة الرحمة في في الحمد لله تعالى في في العام الماضي وهي فقرة مجموعة البقر اللي ترحموا فيما بينهم وتعاونوا بسبب بقرة صغيرة مسكينة أتى إليها مجموعة من الأسود وافترسوها أو حاولوا يفترسوها والبقرة دي تعرضت لهلاك لو كان أسد واحد كان أفترسها ووقعت في, في أحد البحيرات والبحيرة دي كان فيها تمساح والتمساح يمسك ديل البقرة ويشدها عشان يلتهمها والأسود تاخدها منه حاجة عجيبة جدا وبعدين تيجي آآ آآ الأبقار قطيع كامل كله اجتمع على شيء واحد وهو التراحم والتواد فيما بينهم الدفاع عن المسكين والضعيف اوعى تقول انا مالي هتؤكل كما قال الثور الابيض اكلت يوم اكل الثور الاحمر لا تترك نفسك فريسة بانك تترك اخوانك فريسة آه تعالوا نشوف هذا المشهد الجميل الرائع آه انا شخصيا بحبه وبحب اتفرج عليه كتير جدا هذه الاسود شوفوا ازاي ادي الاسود منتظرة علشان قطيع البقر جاي وعايزين يفترسوا منه اي شيء
حسن يا رب لنا الخلق شوفوا ازاي ادي البقر لهم قائد وجايين شوفوا ازاي ادي قائد البقر وفي طفل صغير عجل صغير شوف ازاي ورا هذا اهو شوفوا العجل الصغير اللي هو ورا الاثنين الكبار دول هو ده بطل الفقر شوف ازاي وهجمت الاسود مره واحده قطيع كامل من الاسود خمسة ستة شوفوا هيصطادوا الصغير شوفوا ازاي ووقعوا بيه في النهر سبحان الله العظيم كله نزل في النهر شوف اللي ماسك من فمه واللي ماسك من ودانه واللي هينزل يمسك من رقبته والمسكين شوف ازاي وعلى فكرة هو برضه شجاع يعني مخلوق زي ده بس لما يشوف خمس ست أسود المفروض يغمى عليه على طول وأعصابه تسيب ولكن هو بيقاوم وبيحاول وما وقعش شو زائد هم خلاص لما هيشوفوا ان هم تمكنوا منه وعلى فكرة انا عايز اقول لكم برضو ان الاسود بتعمل كفريق طبيعة الاسود انها بتعمل كفريق بيقسموا بعض هو كده سبحان الله العظيم التعاون وتقسيم الادوار بيجيب نتائج كويسه شوفوا زي هم طلعوا هنا الغريب بقى ان في تمساح هيطلع حاولوا تبصوا تنظروا كده في الخلف هتلاقوا تمساح ماسك ديل البقرة وبيشدها للنار شوفوا ازاي ركزوا يا اخواني هتلاقوا التمساح هيظهر دلوقتي شوفوا ازاي ادي التمساح اهو وفعلا امسك بديل البقرة المسكينة اصبحت بين فكي الرحم الاسود من ناحية والتمساح اهو من الخلف من ناحية اخرى وهم يشدوا هو يشد شوفوا شوفوا ازاي ماسكها مسكينة من آه رجلها الخلفية وهم يشدوا وهو يشد سبحان الله العظيم شوفوا ازاي شوفوا ازاي سبحان الله العظيم مأساة مأساة شوفوا ازاي ادي التمساح خرج معاها اساسا هيفشل هيرجع هذا التعرض لل... يعني لكل هذه الجراح من الرقبة ومن الأذن ومن الفم ومن الجسم ومن الرجل ومن الذيل ومع ذلك البقرة بتقاوم شوفوا بقى ايه التراحم والتود والتعاطف الناحية التانية شوفوا ادي قطيع البقرة طب ما يمشوا وخلاص لا عندهم شيء في, في قلبهم في شيء في عواطفهم بتقول لهم لا لا تتركوا الصغير ما نسيبش واحد مننا شوفوا ازاي ادي مجموعة ال ال ال البقر تيجي علشان تدافع عن صغير طب ما ما يمشوا وخلاص كل واحد لا اوعى تؤكل يوم يؤكل أخي اخوك وتضيع يوم يضيع اخوك ما تقولش ده واحد وانتهينا ده ناقص واحد لا ما فيش حاجة اسمها ناقص واحد الواحد ده يعني قد يضعه الله في موضع شوفوا بقى بيقسموا نفسهم ازاي قلب ودفاع وهجوم ومقدمة ومؤخرة ووسط ويلف لفة شوفوا ادي الاسود اللي بتجري حاجة غريبة هتشوفوا منظر عجيب جدا دلوقتي هتشوفوا البقر هو اللي بيهاجم الاسود والاسود هي اللي خايفة بسبب ايه التواد والتعاطف شوفوا ازاي المشهد مش محتاج شرح خالص شوفوا البقر بيلف ورا بعضه وواحد فقط متفقين معاه على ان هو اللي يضرب شوفوا ازاي بيلف يلف يلف وبعدين يطلع واحد غير متوقع عشان يضرب شوفوا ازاي شوف شوفوا شوف واداله قرن سبحان الله العظيم طلعه فوق شوفوا التاني طبعا شاف المنظر اعصابه ثابت جري لوحده من غير ما حد يضربه الواحد جري يمين والتاني جري شمال ادي الاسد بيجري وادي البقرة وراه عايزة تديله قرن يعني سبحان الله الباقيين مش عارفين يعملوا ايه الاسود واقفة مش عارفة تعمل ايه اساسا وشوفوا البقرة الصغيرة انتوا احبابي انتوا قرايبي انا بصوا ازاي الاسود هتخاف وهتسيبها اهو شوفوا وخدوا البقرة الصغيرة الحمد لله شوفوا ازاي منظر يعني سبحان الله العظيم والبقر الكبير لم يتركهم هو مش بقى خد البقرة الصغيرة وانتهينا لا شوفوا ازاي ادي اسد بيجري وقطيع البقر بيطارده واللي وراه تخيلوا البقر الاسد الاسود ندمانه انها جت قدام ناس قدام مخلوقات قويه بالشكل ده قويه في ايه مش في بدنها بس صدقوني لما كانوا خايفين على نفسهم جريوا لكن لما اصبحوا متعاطفين فيما بينهم كلهم جم تاني وبيطاردوا مخلوقات اقوى منهم شوف سبحان الله العظيم دي اسود ظهرت الاسود على حقيقتها انها جبانه قدام تعاطف تعاطف وتآلف وتراحم ها اللي يدفع عن اخوانه ربنا يدفع عنه واللي يتعاون مع اخوانه ربنا يعينه ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه آه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رد عن مسلم في موقف ينتقص فيه من عرضه ها، رد الله عنه ربنا يدفع عنه ومن ترك أخاه ينتقص من عرضه ويمتهن وتمتهك فيه حرمته ها آه، آه، لم يرد الله عنه في موضع يحتاج فيه إلى من ينصره يحتاج فيه إلى من ينصره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن من نصرة ربنا سبحانه وتعالى أنك تنصر المسلمين أنك تنصر المؤمنين بالذات الضعفاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ابغوني في الضعفاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم أحبتي في الله سبحانه وتعالى ما فيش حاجة اسمها انك انت لوحدك انت في البيت مش لوحدك انت معاك اخوانك وخلانك وقرايبك واسرتك انت في الشغل مش لوحدك انت معاك زملائك انت مع المسلمين مش لوحدك انت بتصلي صلاة الجماعة وبتحج مع الجماعة وبتصوم مع جماعة المسلمين في شهر رمضان ما ينفعش تبقى لوحدك وما ينفعش تخلي واحد لوحده ما ينفعش تبقى لوحدك وما ينفعش تنبذ واحد وتخليه لوحده لان اولا جزائك هيبقى من جنس عملك ثانيا هتكسب ايه لما اخوك يهلك ويضعف وتكسب ايه اساسا لما انت تتحدى مسلم وتحاول تخليه يحس انك انت اقوى منه او انك هو محتاج لك لا لازم تتخلص من الاحساس ده الاحساس ده سيء احساس غلط ما ينفعش تحس بيه لان في واحد دخل الجنة لانه ليس في نفسه شيء لمسلم لما ده تزعل منه وده تتضايق منه وده تتحداه وده اه تبقى بتحسده وده ايه اللي تبقى في قلبك لله ما الذي تبقى في قلبك لله آه لذلك جاء في الحديث إياكم والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين البغضاء والحسد بين المسلمين يحلق الدين لو خايف على دينك حب إخوانك مش قادر تحبهم يبقى تراحم معهم بالذات إن كنت أقوى منهم ما ينفعش ما ينفعش إنك أنت تسيب أعدائك الحقيقيين وتعادي إخوانك القريبين ما ينفعش ده تصور خطأ وده سبب من أسباب الفشل الذريع والله ده أحد أسباب الفشل المدوي سقوط مدوي أحبتي في الله عز وجل دي كانت الحلقة الثالثة من حلقات التواد والتعاطف بين المسلمين ان شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة آه هناخد حلقة بإذن الله تعالى آه تكون بإذن الله حلقة آه من حلقاتنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مؤثرة عن المخلوقات الضعيفة لما بتبدأ تقاوم حاجات بقى مش مخلوقات زيها ضعيفة برضو لا حاجات قوية جدا ونشوف ازاي بتقاوم وبتجاهد زي مثلا سمكة جت في البحر خالص وبقت تمشي على رمل بقت تمشي على من غير مية ازاي السمكة دي تعيش هنشوف ازاي بتقاوم وبتحاول توصل لحياة كريمة والحلقة اللي جاية اسمها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ازاي المخلوقات دي بتكافح وتقاوم في ظروف في منتهى الصعوبة علشان توصل لحياة كريمة ونشوف ازاي ربنا بيهدي ومن صفات الله الهداية ازاي بيهدي وازاي احبتي في الله بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقة القادمة من مرجان لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي غدا ان شاء الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان